ارتعوا فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة بداية سلسلة حلقات مهمة جدا عن الشيعة تحت عنوان خطر الرافضة هنتكلم آه، مسألة الشيعة وهناك قطاع كبير متخوف من دخول الشيعة, الشيعة وبالتحديد فتح السياحة مع السياحة الإيرانية ودخولها إلى مصر هناك كثير بيقال وبيتردد من هنا وهناك حتى وصل الأمر أن وزير السياحة ألغى السياحة الإيرانية لمدة 30 يوم هنا في القاهرة في مصر على وجه العموم جمهورية مصر العربية واتقال ان ده ما هو الا فقط الا يعني امتصاص للغضب اللي موجود في الشارع وبالتحديد عند التيار السلفي في مصر التخوف ده سببه ايه بيتقال ان السلفيين خايفين من الشيعة ودخولهم الى مصر من خلال السياحة الدينية وفتح الحكومة والسلطات المصرية للإيرانيين ودخولهم إلى مصر ده من باب السياحة العنوان الكبير السياحة ولكن بيقولوا احنا خايفين من دخول الإيرانيين والسياحة الإيرانية إلى مصر من أجل ان هم يقوموا بعمليات بعمليات يعني زي ما بنقول اللي هي نشر الفكر الشيعي في الشارع المصري بيتقال في المقابل طيب يعني اللي هينشر الفكر الشيعي في مصر هل أنا كمواطن أنا هقبل الفكر ده مباشرة وأنا أحب آل البيت وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم دينه وإسلامي إلى آخره فهناك كلام كثير بيتردد من هنا وهناك هنا تخوف وهنا في المقابل يقولوا لا ما تخافوش وفي المقابل أيضا هناك أمور سياسية هناك من يأخذ الأمر بالسياحة الإيرانية من محمل ديني عقائدي وهناك من يأخذ السياحة الإيرانية من محمل سياسي الحق فين والحقيقة فين برغم ان احنا مشاكلنا وفي ظل أزماتنا اللي بيشعر بها الجميع بتزداد الأزمات أزمة وهي أزمة الرافضة وأزمتنا مع الرافضة ودخولهم إلى مصر وتخوف الكثيرين منهم محتاجين نتعرف بكل حب وبكل بساطة وبكل عقل ونتكلم دائما بأسلوب إن شاء رب العالمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحق وأن يرزقنا الصواب وأن يرزقنا التوفيق يا رب العالمين تعالوا نفهم خطر الرافضة المتخوفين خايفين من الرافضة ليه خايفين من فكر الشيعة ليه وتعالوا نعرف الشيعة دول يخوفوا ولا ما يخوفوش في هذه السلسلة المباركة بإذن الله رب العالمين اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يرزقنا التوفيق والقبول يا رب العالمين معنا مشاهدينا الكرام في بداية هذه السلسلة فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا سعداء بك الله يكرمك منور الشيخ علاء ربنا يكرمك ربنا يوفقك آمين.
ويرزقك الصواب إن شاء الله آمين يا رب.
بإذن الله رب العالمين هبدأ معك من البداية آه، التخوف ليه احنا متخوفين من فكر الرافضة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نحن نتخوف من كل شيء يجرنا إلى مخالفة ربنا سبحانه وتعالى نعم خصوصا إذا كان الأمر في مسألة العقيدة يعني أنا لست مع بعض الناس الذين يخرجون على الشاشات أو يكتبوا في المقالات أو يقولوا هذا حتى في بعض محاضرات أو في خطب أو ندوات يقولون الحمد لله آه، مصر ولله الحمد والمنة أغلبها يحب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم والسنية.
نقل كل المسلمين يحبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يحبون آل البيت لا يمكن أبدا أن يقعوا في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أبدا أن ينجروا لعقيدة لعقيدة الرافضة نعم.
ولذلك الذين يخوفوننا ليل نهار ويتكلمون عن الرافضة وتخوفنا وتخوفنا من العقيدة الرافضية ونحو ذلك هؤلاء يبالغون في الأمر هذا الكلام غلط هذا الكلام غلط أنا واحد من الناس بقول غلط ليه لأن احنا عايزين كل كلمة نقول لها دليل طبعا وإيه الدليل اللي إن ع- كلامي ده غلط أنا هسألك سؤالا واحدا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتفي أثر الأنبياء وقال له صلوات الله وسلامته عليه قال أولئك الذين هداهم الله أي على الأنبياء بعد أن ذكر ثمانية عشر نبيا في سورة الأنعام بعدها يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وعلى وجه الخصوص قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بنسميه إمام التوحيد صلوات الله وتسليماته عليه وانت عارف إبراهيم عليه السلام كيف واجه قومه في عبادة الأصنام كيف واجه قومه في عبادة الكواكب والنجوم وغير ذلك هل تتخيل ان الخليل إبراهيم إمام التوحيد الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه كان يخشى على نفسه وكان يخشى على أولاده وفيهم أنبياء وكان يخشى على ذريته من الشرك فحكى الله في القرآن أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام نعم ده, ده دي كلمة مين ده دعاء من ده دعاء الخليل إبراهيم لرب العالمين طب لما الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام التوحيد الذي حارب الأصنام وحارب عبادة الأصنام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إن كان إبراهيم يقول هذا عليه الصلاة والسلام يجي واحد زيي أو مثلك أو غيرنا يقول لا إحنا لا نتخوف ده بوب عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك الخوف من الشرك يعني الخوف أن تقع في الشرك إن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول هذا نحن يا أستاذ ملهم في في مصر رافضة في في مصر شيعة وكان هؤلاء الناس يضيق عليهم لكن انت عايز تقول لي ان مصر ما فيهاش رافضه ومصر ما فيهاش شيعه طب الشيعه اللي في مصر دول اللي موجودين ومن قبل ثوره 25 يناير وموجودين من 10 سنين و20 سنه و30 سنه فاتوا الناس اللي موجوده دي كيف انخدعت بفكرهم كيف قالوا بكلامهم حسن شحاته ده مش مصري اللي طلع بيسب في في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب في أم المؤمنين حسن شحادة أنا سامعه بوداني وهو بيقول وله طماط كبرى قال أن كرهت رقم عشرة بسببهم عارف كره رقم عشرة بسبب مين؟ بسبب صحابة الرسول العشرة المبشرون بالجنة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة هو يقول أنا كرهت رقم عشرة بسببهم ومرة بيحكي رؤية لي قصة لي إنه في الرؤية دي إنه لبس أبا هريرة حلة محشي ويضحك هو واللي قدامه إيه ده مش ده مصري ولا مش مصري الناس اللي موجودة و- وانخدعت بهذا الفكر من مصر احنا هنضحك على بعض ونقول لا نحن في سلامة لا نحن في أمن الناس الآن إذا هم دول هي أول ما هيدخلوا هيقول لك سب في أبي بكر سب في عمر لا مش هيدخل يقول كده بالعكس ده عنده التقية دي التقية كانت الأول عنده جائزة وبعدين ارتقت بقت مستحبة وبعدين بقت واجبة تمام.
وبعدين وصلت المسألة إنها بقت ركن من أركان الدين ومن لا تقية له لا إيمان له هكذا يقولون عارف تقية يعني إيه؟ يعني بيظهر حاجة ويبطن حاجة طيب يعني هيبقى قدامك بو- بوش ومن وراك بو- بألف وش ربنا يحفظنا خدت بالك؟
طيب أ- خليني بس نركز كده من البداية ون... ون... ونبدأ بالسؤال وتقول لنا الإجابة في نقاط احنا محتاجين الحلقة دي آه، نمهد للموضوع قبل ما ندخل في تفصيلات وموقفه من القرآن وش... و... و...
أنت بتقول والسنة و...
متخوف ليه؟
لماذا كل هذا الخوف من الشيعة في نقاط عايزين نقول واحد اتنين تلاتة ونفتح السؤال و- ونطرح السؤال ده للمشاهدين أنا بتمنى أن من يتواصل معنا ويتداخل معنا في اللقاء يرد على سؤالنا لماذا الخوف من الشيعة في نقاط واحد اتنين تلاتة وباختصار ونسعد به كل المداخلات في موضوعنا إن شاء رب العالمين لماذا الخوف من الشيعة في نقاط اشخلاء أولا كثير من الناس لم يهضم عقيدة أهل السنة هضما قويا وربما يلبس عليه وربما يخدع اتنين خاف من هو أعظم منا وأقوى منا إيمانا وضربت لك مثالا خاف ووقع مم.
ثلاثة هناك من انخدع على أرض الواقع وفي مصر وفي غير مصر فإن انخدع هؤلاء لماذا لا نتصور أن ينخدع غيرهم لماذا لا نتصور هذا ونقول لا الباب مغلق والدنيا متحصنة أربعة الرافضة بسبب عقيدتهم يخونون أهل السنة ويكرهون أهل السنة أشد من كرههم لليهود وللنصارى أنا بسألك سؤالا نعم.
ما الذي يحدث لإخواننا من أهل السنة في العراق الآن مش هقول لك عبر التاريخ عملوا إيه الآن ما الذي يحدث ما الذي يحدث لأهل السنة في قلب إيران في قلب إيران يحدث إيه ما الذي يحدث لأهل السنة لإخواننا في سوريا ما الذي يحدث لإخواننا في اليمن من الشيعة ومن الرافضة الرافضة هي أمريكا أصلا عرفت تدخل أفغانستان إلا بخيانة الرافضة عرفوا يدخلوا العراق إلا بخيانة الرافضة بيخونوا مين اسمع الكلمتين دول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكتاب ده من أجمل الكتب ردا على الشيعة الكتاب ده اسمه منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية كان في واحد رافضي ألف كتابا يسمى بمنهاج الكرامة وابن تيمية بيقول المفروض يتسمى بمنهاج الندامة الرافضي ده حاول يأتي ببراهين وأدلة على انحرافاتهم في العقيدة فابن تيمية رحمه الله طلب منه ان هو يرد على هذه الشبهات وهذه الأوهام والخزعبلات التي سطرت في هذا الكتاب فتكلم بمقدمة جميلة قوي من ضمن المقدمة دي الكلام حلو قوي أود أن أنت تسمعه ويسمعه المخالفون بيقول إيه عن الرافضة في بداية الكتاب فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية ما هو الد- الدليل إما من نقل من كتاب وسنة للرسول عليه الصلاة والسلام أو أدلة إيه أو أدلة عقلية فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول يعني لا عنده دليل نقلي ولا عنده دليل عقلي حتى قال رحمة الله عليه فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية وتارة يتبعون المجسمة والجبرية المعتزلة والقدرية كده والمجسمة والجبرية كده بمعنى أصح أنهم جمعوا في عقيدتهم وما يعتقدون بين المتناقضات آه.
بين المتناقضات هو عايز يقول لك لا هم عندهم أدلة نقلية على ما يقولون ولا عندهم أدلة عقلية بل من أضل القوم عن الأدلة سواء النقلية أو العقلية ولذلك تراهم في عقيدتهم يأتوا بالمتناقضات وهنأتي بما يدل على هذا طيب وبعدين راح أي الكلام جميل قوي برضه عايز الناس تسمعه بعدها فبيقول إيه ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا وأعداء المسلمين من المشركين وأهل أنا عايز أقول لك على حاجة بس قبل ما أكمل عارف بشار واللي معاه نصيرية الشيعة كشيعة كمذهب بقى ورافضة بيتبرؤون من النصيرية بل بالعكس منهم من يصرح بكفر النصيرية وبالرغم من ذلك يقفون مع النصيرية ضد أهل السنة ليه؟
م.
بالرغم ان هم منهم من يصرح ان النصيرية ما لهم كفرة طب ان كنتم تعتقدون ان النصيرية كفرة فلماذا تعينون النصيرية على اهل السنة حزب لبنان لما قام آه، قبح خدت بالك ده ما اسموش حسن لانه ليس له من اسمه نصيب حسن نصر الله قبح ده عدو الله لما قام وقامت مظاهرات في البحرين عشان كانت المظاهرات شيعية حرية والناس لازم تقول رأيها وتاخد حقوقها ونحو ذلك طب لما قامت المظاهرات في سوريا عمل ايه اهو بيبعت جنوده يفعلون ما يفعلون ليل نهار لا سايبين طفل ولا شيخ ولا ولا سايبين حاجة لا شاب ايه ذنبهم ذنب الناس دي انها كانت عايزة الحرية زي ما انت كنت عايزها ذنب الناس دي انها تريد ان ترفع الظلم ذنب الناس دي انها تريد العدل ذنب الناس دي انها عايزه حقوقها الناس عشان بتطالب حقوقها اتفرج ايران بتعمل معاها ايه اتفرج الشيعة في العراق بيعملوا معاهم ايه واقفين مع بشار ازاي اتفرج حزب لبنان حز- حزب الشيطان ده بيعمل معاهم ايه ده على ارض الواقع انا مش بكلمك على حاجة في التاريخ مضى وانقضى ده المفروض ان مفيش بني ادم يدافع عن مثل هؤلاء الان المفروض ان مفيش انسان يبقى عنده مش هقول دين يبقى عنده شيء من المروءه يبقى عنده شيء من الحياء من الحياء يطلع على الناس ويزيل هو انا مش هاكل الا عن طريق الرافضه مش هينتعش اقتصاد مصر الا عن طريق الرافضه مش هينتعش الا بكده الس- خايفين ليه أنا- أنا- خايفين ليه هو واحد ايراني جاي ولا مجموعه ايرانيين داخلين السياحه رايحين اسوان رايحين اي مكان في مصر وهم هيقعدوا اسبوع هيقعدوا 10 ايام هيقعدوا اسبوعين انتوا متخوفين جاي- ليه جاي من حبه ومكبرين الموضوع ليه انا بساله جاي من حبه فيك يعني الايراني جاي في مصر الحب فيك انتوا ف- جاي ينعش اقتصادك انتوا- عشان بيحبك انتوا فتحتوا الباب قدامنا ما هو بيحب مصر آه.
اصل ايران بتحب مصر وعايزه الخير لمصر وعايزه مصر تبقى فوق قوي وعايزه اهل السنه تبقى فوق قوي فعشان كده شايفيننا واقعين فجايين يدعمونا لا يا حبيبي لا يا حبيبي مش جايين يعملوا كده مش دي سياسه مش انتوا جاي- دخلتوا الدين في السياسه أنا ليه؟
هسألك سؤال بئست السياسة إن خالفت العقيدة بئست السياسة إن ضيعت الدين بئست السياسة إن خالفت كتاب الله وهدي الرسول عليه الصلاة ما والسلام بتنصحوش الرئيس ليه لا مين قال لك إن ما بننصحش الشيخ محمد حسان اتكلم والشيخ أبو إسحاق اتكلم والمشايخ بتتكلم ليل نهار لكن مين يسمع مين يقول يبقى أنا خ- لا يوم ما اخترت الدكتور محمد مرسي ولا غيره اخترتناه عشان حاجة واحدة وانت كنت معانا على الشاشة دي كنت سامع الكل بيتكلم على ايه كنا بنتكلم عشان محمد مرسي يدينا من تحت الترابيزه كنا بنتكلم عشان يحط كل واحد فينا في منصب احنا كنا بنتكلم على حاجه واحده بس وافقنا عشان مشروع اسلام عشان دين هتحيد عن الاسلام وعن الدين لا عايزينك ولا عايزين امثالك انا عايز حاجه واحده بس مم.
انا عايز ديني انا عايز اقابل ربنا يا عم هو راضي عني انا عايز اقابل ربنا وهو راضي عني ايه همني يعني لما اشبع وبطني تبقى قد كده وادخل على جهنم قال النبي عليه الصلاة صلى والسلام الله عليه يؤتى وسلم.
بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن في الميزان لا يزن في الميزان وزن بعوضة ليه لا يزن في الميزان وزن بعوضة لان مفيش دين مفيش ايمان النهاردة عندي اصل من الاصول في الشريعة يسمى بسد الذرائع رب العالمين حرم على ادم ان ياكل من الشجرة وبالرغم من كده ما قالوش لا تاكل وبس قال له ولا تقربا انت وحواء هذه الشجره ليه بيقول له ما تقربش عشان ما ياكلش ده اصل بنسد الذرائع لا انا افتح واقول يدخلوا سياحه هو هيجي يقول لك انا داخل عشان التشيع انا داخل عشان انشر مذهبي ما هو- انا داخل عشان اشوف بعض بقول لك ايه في الشمال انا شفت بعيني حسينيه في شمال سيناء على ارض مصر انا شفت بعيني حسينيه مش محدش قال لي انا اللي شفت بعيني وعارف ناس وفي اسوان وعارف ناس والاخوه كلمتني وكنت هناك قريب ناس عايزه تفتح الباب ناس جات لنا في السويس في جمعيه من الجمعيات عايزين يدخلوا ما هم بيدخلوا منين بيدخلوا من حب آل البيت احنا اولى الناس بآل البيت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لليهود نحن اولى الناس بموسى احنا بنقول لك اهو نحن اولى الناس بآل بيت الرسول عليه الصلاه صلى والسلام الله عليه لكن وسلم.
ليس ليس معنى أنني أولى بآل بيت الرسول إن أنا أوافقه في الشطحات والغلو أنا عندي مقاطع يمكن هنسمعها على الناس عندي بعض شيوخين من المعاصرين مش هكلمك يا عم في كتب يمكن الكلام ده كان بقاله 3 4 كتبهم 3 هم.
سنة خدت بالك بيجي الواحد منهم يتكلم كده ويقول المسيح يشرف المسيح عيسى يشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب لا أنا وأنت وعلي بن أبي طالب والمسيح عبيد لواحد بس هو الواحد سبحانه وتعالى هو انا لو ما قلتش بهذا الكلام يبقى انا بكره ال البيت لو انا ما قلتش ان علي لو انا ما ثبتش ابا بكر وعمر يبقى انا بكره ال البيت ده انا بتردى على الصحابه اللي تردى الله عنهم اللي مدحهم سيدنا النبي اللي اختارهم الله عز وجل يعني انا هسال سؤال يا راجل بقى ربنا ينقي لموسى ويختار لموسى افضل قومه ليكونوا اصحابه وينقي لعيسى ويختار لعيسى أفضل قومه ليكونوا الحواري بتوع عيسى ويجي يختار لأفضل الخلق محمد أسوأ الناس أسوأ الناس يا راجل ده بيقولوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يقال على شارون النهاردة ما لا يقال على الطواغيت النهاردة ما لا يقال عن الظالمين اليوم لو تيجي تقول لي انت خايف ليه انا خايف انا خايف على نفسي خايف على طيب، عقيده الناس طيب، خايف الناس طيب.
يبداوا يتسللوا الي شيئا جميل. خلينا- خليني طب خليني بس ما انا أقرأ هجي لك الكلمتين دول.
هجي لك وهنيجي بس خلينا م- من خلال ال- ما يحدث الان وتصريحات وهنيجي للكتب وهنسمع كل شيء ولكن في مساله السياحه الايرانيه عشان الناس بتقولوا انتم مكبرين الموضوع انتم مزودين ال- الموضوع أنا لما يجي الآن في الرئاسة تطلع بيان من أكتر من يعني من آه، ساعة ساعة إلا ربع بالضبط ويقولوا إن آه، السياحة الإيرانية لن تمس س- خصوصية مصر ولا نقبل أي ضغوط بيؤكد السفير إبراهيم فهمي المتحدث الرسمي مم.
باسم رئاسة الجمهورية أن السياحة الإيرانية إلى مصر أثارت العديد من التساؤلات نعم.
ويتم التعامل معها في إطار السياحة الأجنبية من مختلف الجنسيات وقال فهم في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية آه، إحنا هدفنا وحرصنا في المقام الأول أن زيارة الإيرانيين لن تمس بخصوصية مصر فمصر سنية وستظل سنية وقلعة للاعتدال والوسطية في الإسلام آه، وبيقول ان نفى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير إبراهيم فهمي نفى المتحدث الرسمي أن يكون قرار وزير السياحة بوقف التدا- التبادل السياحي مع إيران عدة أشهر نتيجة ضغط القوى الإسلامية خاصة السلفية قائلا خد بالك بقى من الجملة اللي جاية نحن دولة منفتحة على كل التيارات ولكن لا نقبل من غير المقبول أن يقال إن الرئاسة تخضع لضغوط من طيار هنا أو هناك فنحن لا نعمل بضغوط من أحد صلى على النبي عليه الصلاة صلى الله عليه والسلام.
وسلم انت ليه بتقوقع لي الكلام في النهاية وتقول لي ان اللي رافض السلفيين آه.
مين قال لك ان اللي رافض السلفيين الا ان قصدت اللي رافض جمهور المسلمين
مم.
ما تحطليش قوقعة كده وكأن مجموعة من الناس وطائفة من الناس بس هي اللي رافضة بقية الناس وبقية الشارع مش م... م- مش رافضين هذا الكلام الشيء الآخر هو لما هيجي يدخل لك هيقول لك ايه اليهود لهم طابور خامس هنا
طبعا
من أكبر اتصالاتهم بيتصلوا ازاي مم.
بيتقابلوا مع بعض ازاي بيخضعوا لبعض ازاي بيتواصلوا ازاي عايز اسال سؤال اعمل حلقه من الحلقات ان اليهود عملوا ايه في شبابنا ده انا مش هكلمك على العماله والطابور الخامس والخيانه للبلد ده انا هكلمك بس على حاجه واحده اليهود لما دخلوا عملوا ايه في شبابنا عايز اسال انتقل كده على الاماكن السياحيه اللي كانت بغير ضوابط بغير ضوابط انتقل كده وشوف الشباب بقوا عاملين ازاي انتقل وشوف هو ده اللي يرضى الله وبعدين انا اسمع ان هو اقسم بالله العظيم ثلاث مرات على المصحف ان انا هطبق الشريعه في مصر اذا كنت اقسمت وعلى المصحف وقدام المشايخ انك هتطبق شرع الله في مصر قول لي الكلام ده اذا كان من شرع الله قولوا لنا اذا كان من دين ربنا قولوا لنا موجود في انه ايه موجود في انه حديث قالوا انه عالم من علماء الامه يا عم خلونا نتقي الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله العظيم لو اتقيناه هتفرج الله عز وجل احيانا يبتلي عباده بالمصائب تلو المصائب تلو المصائب ليعلم عبده انه ليس له الا الله سبحان خليك تسول هنا وتسول هنا وتسول هنا اقسم بالله العظيم نجاة مصر لا في ايد جماعه ولا في حزب ولا في فرد نجاة مصر في يد الله سبحانه وتعالى وعشان ينجينا ربنا سبحانه وتعالى وضع قانونا في هذه الارض مم.
وضع اسباب تاتي بنتائج اسباب ونتائج هنسلك اسباب النجاه هينجينا هنسلك اسباب الهلاك ونطلب النجاه يبقى احنا بندعي بنقول كلام وبس اسمع كده يا استاذ ملهم كلمتين مهمين اللي انا كنت عايز اقولهم تيجي نقولهم بعد الاتصال نستقبل اتصال اتفضل.
ونفتح تلفوناتنا لأحبابنا المشاهدين والسؤال لماذا الخوف من الشيعة الأخت سمر أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم طب اتصال آخر السلام عليكم مع ط- يعني معانا اتصالات طيب آه، هنستقبل التليفونات حاضر ان شاء الله آه، اعود للكلام اللي حضرتك هتقوله بيقول ايه شيخ الاسلام رحمه الله في بدايه المقدمه ومنهم اي من الرافضه من ادخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد على الدين خد بالك فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم أو غيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا ايه ده يعني الملاح ده دخلوا عن طريق مين الرافضة والنصيرية دخلوا عن طريق مين الرافضة والباطنية دخلوا عن طريق مين الرافضة واهل الكتاب والمشركين دخلوا عن طريق مين الرافضة اسمع اللي جايه دي واستولوا بهم على بلاد الاسلام وسبوا الحريم واخذوا الاموال وسفكوا الدم الحرام وجرى على الامه بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه الا رب العالمين ده دليل على انهم كانوا بيعملوا ايه كانوا خونه ده دليل اهو موجود لا ده على شيخ الاسلام بيجيب لك بعد ايه ذكرها بعد مجموعه ايات منهم ايه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين اسمع بعدها يقول ايه وهذا حال اهل البدع المخالفه للكتاب والسنه فانهم ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ففيهم جهل وظلم لا سيما الرافضه فانهم اعظم ذوي الاهواء جهلا وظلما يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يعادون أصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اسمع اللي بعدها ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى يعني انتوا تعادوا الصحابة والمهاجرين والأنصار في نفس التوقيت بوالي اليهود والنصارى اسمع اللي جاية والمشركين يوالوا المشركين وأصناف الملاح الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين اسمع اللي جاي دي فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار المفروض يكونوا مع مين في خصمينهم مؤمنين وكفار تلاقيهم مع مين اسمع هتلاقيهم مع مين واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء فمنهم من آمن ومنهم من كفر سواء كان الاختلاف بقول أو عمل كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخرسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الإسلام في المئة الرابعة والسابعة فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصي عدده إلا رب الأنام كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير أنا جبت مقطع من المقاطع يا ريت إخواننا يعرضوه واحد يهودي بيتكلم إيه موقف إيران منكم هل أنتم متوقعين أن إيران هتضرب قنبلة نووية أنتم متخوفين من كده عارف اليهودي لما سئل عن هذا السؤال قال إيه قال بالعكس إيران من أفضل الناس لينا وأصدقائنا ولا يمكن يعملوا كده معانا ده ده إيه ده الكلام اسمعه خلي الناس تسمع وتقول الناس دي مش داخلة عشان تنعشك ولا تنعش اقتصادك ولا تقف بجوارك حتى وإن دخلت في صورة سياحة سياحة شاطئية أيا كان نوعها أنا ما أنا بقول لك أهو اصل بعضهم يقول ايه سياحه دينيه لا لا لا لا ما طلع واحد بيلغي يقول لك لا مش سياحه دينيه لان قلنا لهم هيروحوا عند الاضرحه والقبور ويفعلوا من الشرك ما الله به عليم كلامك جميل وكلام اساتذتنا جميل ولكن الموقف الرسمي مختلف انا قلت لك بيان الرئاسه بيقول ان ده ده خوف انا هسالك سؤال ما انا عايز اكمل بس انت عمال تقول الموقف الرسمي الموقف الرسمي وانا اتكلمت على الموقف عفوا.
الرسمي أنا في نقطة بس بس في نقطة حضرتك اتفضل.
عشان بس نبقى واضحين اتفضل.
والناس نبقى يبقى بنتكلم بكل صراحة احنا بنتكلم لو طلع الوقت الدكتور محمد مرسي اه وقال لك انا مش عايز حد يخاف من السياحه ال- الايرانيه لو طلعوا حزب الحريه والعداله في القنوات وجوم واتكلموا مع المشايخ والهيئه الشرعيه ومجلس شورى العلماء وقالوا ما تخافوش من ال- من السياحه الايرانيه هيبقى الموقف ايه صلى على النبي عليه هيبقى الصلاه الموقف إيه؟
والسلام صلى على النبي عليه عليه الصلاة الصلاه والسلام اهل العلم زينه الارض نعم أهل العلم زينة الأرض ولا نظن في واحد منهم أنه باع دينه ولا يبيع دينه هل ممكن ترى أن أهل العلم يتفقوا على إضلال الناس لا طبعا على إبعاد الناس عن دين رب العالمين اللي أنا بكلمه لك ده مش كلام من دماغي قبل ما يتكلم أمثالي لازم يرجعوا برضه لأهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده وقال لنا البركة مع أكابركم فاللي أنا قاعد بتكلمه ده هو كلام الأكابر الأكابر متخوفون الأكابر لا يريدون هذا كلامهم موجود بالصوت والصورة نعم نعم بالصوت والصورة اتكلموا قبل ما واحد زي يفتح الكلام أنا بتكلم كلاما واضحا بيننا وبين الدكتور مرسي النصح بنبدأ نتوجه بالنصيحة الدين قلنا قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لكن أنا كفرد علاء ما الذي أملكه بعد أن ذكرت لك موقفي من, من, من, من الكلام الرسمي أنا لي شيء واحد الآن أني رجل أدعو إلى ربي سبحانه وتعالى أني رجل ينبغي علي أن أحذر نفسي وأن أحذر إخواني وأن أنبه نفسي وأذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي بهذا الخطر القادم أجعل للناس حصنا مش بعد ما نقع هنتكلم لا تمام قبل ما نقع بنتكلم والكلام عن الرافضة على فكرة ما كانش من دلوقتي صحيح صحيح يعني ال... احنا مش جينا في اسبوع في مرة من المرات عملنا اسبوع كامل اسمه ايه اربح الصحابة ولا تخسر آل ولا البيت.
تخسر اهل البيت يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده موقفنا مع الرافضة مش موقف من جديد بداية القناة من بداية القناة مش موقف جديد تمام أه، ارجع لحضرتك للسؤال اللي بنطرحه النهارده لماذا كل هذا الخوف من الشيعة بعد ما تكلمنا في اربع نقاط نستكمل ولكن استاذن حضرتك بعد هذا الفاصل فاصل مشاهدينا الكرام ونعود واستكمال هذا الملف الشائك خطر الرافضه
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
تحت رعاية سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل وبمناسبة إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية كونوا معنا في الملتقى الأسري الأول فبهداه مقتده بحضور نخبة من العلماء الخميس الحادي عشر من نيسان الحالي الساعة الثانية ظهرا بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب والدعوة عامة
أهلا بكم مشاهدينا الكرام نعود فضيلة الشيخ علاء آه، لما كنا نتحدث عنه في الفقرة الأولى ولماذا الخوف من الشيعة تحدثنا في نقاط عديدة ولكن نحتاج إلى مسألة أنت آه، حضرتك بتتكلم عن مسألة اليهود و آه، آه، يعني حديثهم وعلاقتهم باليهود فأنا محتاج يعني نف- نفهم الجزئية دي على وجه التحديد مشابهتهم لليهود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد برضو بعض إخواننا يقول هلا طب أنتم بتتكلموا عن الرافضة ودول مسل... وهؤلاء مسلمون ونحن مسلمون وسايبين اليهود وسايبين الأمريكان وسايبين شوف حبيبي في الله لازم تعرف حاجة كل الأبواب دي لابد أن تسد نحن نعرف أعداءنا ولا بد أن نقف أمام أعدائنا وأعداء ديننا نتكلم عن الجميع ونقف للجميع ونتصدى للجميع أما عن مسألة معاونتهم أنا ذكرت لك المعاونات اللي, اللي موجودة في التاريخ وذكرت لك أو بعضها إجماليا كما قال ابن تيمية وديك بترى على أرض الواقع من الذي عاون الأمريكان في دخول أفغانستان من الذي عاون الأمريكان في دخول العراق من الذي عاونهم إلا هؤلاء ولذلك تعال وانظر ومين اللي باع الجولان مين اللي باع الجولان لليهود من ومن نصيري برضه تمام خدت بالك تعال نشوف مسألة المسألة اللي انت قلت عليها دي.
هنتكلم عنها بعد ما نشوف مع بعض كده التقرير نشوف مع بعض كده مشاهدينا الكرام أول تقرير بنعرضه لحضراتكم النهارده في حلقتنا
أن الحسين يزوره أنبياء الله روايات عندنا من السنة والشيعة إذا إذا أنا قلت أن عيسى ابن مريم يكون عبدا للحسين عبدا لعلي بن أبي طالب هذا ما يفهم ما يجي يتفاهم معي شيل الكاسة مالي يروح إذاعة لندن يخليه مثل اه ايها الناس شوفوا هذا الرافض الفاري شنو قايل هذا قايل عيسى ابن مريم عبد لعلي إيه نعم عيسى ابن مريم عبد للحسين عبد لعلي
مم.
هم مسلمون ونحن مس... انا عايز الناس اللي بتتكلم يجي يقول لي ده ايه انا نفسي واحد زي حمدين صباحي ولا غيره الناس اللي, اللي اللي- انا مش عارف اللي بيتكلم في غير بابه وبيتكلم في غير فنه الكلام ده احنا ملفقينه الحمد لله ما بنتعبدش لله بالكذب ده احنا ملفقينه انا بسألك الهه كمان الله سبحانه وتعالى هو بيقول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام عبد المين للحسين وعبد لمين يبقى جعل الحسين ايه مم.
جعله ايه إله وجعل علي بن ابي طالب مم.
دي عقيدتنا ده كلامنا اللي قدامه دول انخدعوا ازاي اللي قدامه دول سمعوا ازاي واستجابوا ازاي واتباع الرافضه النهارده كام قد ايه يقدرون بايه سبحان الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ربنا ارسل المسيح ابن مريم الى النصارى عملوا فيه ايه قال له ووصلوه الى اله طيب والى ابن اله هؤلاء ما انت كنت بتكلمني عن الشبه ما هو دول بيشاب- يشابهون النصارى من وجه ويشابهون اليهود من وجه خدت بالك يشابهون النصارى ادي من وجه غالوا في آل البيت حتى وصفوهم بصفات الألوهية وصفات الربوبية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي هذه العظيم الجزئية الأولى نشوف التقرير الثاني مشاهدينا الكرام اتفضل.
vu que les Iraniens n'aient jamais voulu la bombe atomique des juifs, mais que en en réalité, c'est beaucoup plus la suprématie sur le monde arabe et le monde arabe sunnite qu'ils cherchent à travers euh, cette expérience nucléaire qui a déjà été faite au Pakistan et qui a été payée intégralement par les, les capitaux saoudiens et du Golfe. Donc, euh, et nous sommes ici dans une histoire compliquée. Et si vous me demandez le fond de ma pensée, bien sûr, c'est que le peuple iranien est aujourd'hui, comme il l'était hier, le plus proche et de loin du peuple juif, et que euh, certainement s'il y a un pays qui est un peu imperméable à l'antisémitisme, c'est bien celui-là. Donc euh, ce serait, comme le disait Omar Bradley, de la guerre contre la Chine, quand MacArthur la, la mettait en, la- la- la- l'agitait tous les jours, une guerre avec l'Iran serait the wrong war at the wrong moment with the wrong enemy. Et ajoutons Bradley disait le wrong means parce qu'il ne voulait pas d'armes nucléaires. Mais là, il n'en est pas question. Mais en tout cas, euh, effectivement, la pire des choses que nous pourrions faire, c'est la guerre à l'Iran. On l'a évité. Mais bah, on n'est pas toujours libre d'éviter que euh, des des imbéciles euh, euh, fassent déborder euh, les choses. Aujourd'hui, quand même, puisque je suis dans les propos incorrects, je continue. Je considère que l'ennemi principal est représenté par le rassemblement des extrémistes sunnites arabes, qui est une espèce de synthèse du nassérisme et de la doctrine des frères musulmans, qui à partir de l'Égypte, qui a toujours été le seul pays sérieux de cette région, est en train de préparer l'encerclement d'Israël et malgré toutes leurs dénégations, probablement l'attaque contre Israël un jour ou l'autre. Donc nos alliés face à ces hommes-là, ce sont les chiites, comme toutes les minorités religieuses du Moyen-Orient, sont bien entendu les Iraniens, et euh, sans aller jusqu'à le qualifier d'allié, je ne lui veux pas autant de mal que ça, mais Bachar Assad aujourd'hui doit pouvoir tenir en Syrie au moins euh, comme une des composantes d'une solution négociée. Je ne suis pas pour un triomphe à la Kadhafi en Syrie, ce n'est pas la Libye, et euh, nous serions immédiatement les témoins d'un massacre généralisé des Alaouites et en fait des chrétiens hypocritement par cette majorité sunnite euh, structurée par les frères musulmans et payée par le Qatar et l'Arabie saoudite. Je vous remercie.
أظن يعني أديك شفت العمالة وهي بتتكلم الإيران الإيراني الشعب الأقرب لليهود وشفت هم عايزين ينصروا مين عايزين ينصروا مين على مين عايز ينصر العلويين عايز ينصر هو عايز ينصر دول ينصرهم على مين على أي واحد سني اليهود دول بالنسبة لنا إيه حبايب اليهود بالنسبة لنا أعداء اليهود بالنسبة لنا أشد الناس عداوة مم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا هذا كلام الله مش كلامي أنا تعال نتفرج على بعض المشابهات التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية برضه في المقدمة خدت بالك لهذا الكتاب من أجل السنة النبوية بيقول قبل أن إيه نعلق بال- من خلال هذا الكلام على اللي احنا شفناه آه بيقول إيه ولهذا كان بينهم يعني بين الرافضة وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه يعني كأن الرافضة فيهم شبه طار من اليهود وشبه منين من النصارى شبه من اليهود في اتباع الهوى وغير ذلك من أخلاقهم وشبه في النصارى في الجهل واتباع الهوى والغلو اسمع رحيل ايه وما زال الناس يصفونهم بذلك ومن أخبر الناس بهم الشعبي عمل الشعبي عليه رحمة الله من علماء السلف ومن أخبر الناس بهم الشعبي ليه لأن الشعبي كان قاعد في الكوفة وهم كانوا هناك كان في فريق كبير منهم هناك ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة وقد ثبت عن الشعبي أنه قال ما رأيت أحمق من الخشابية لو كانوا طير لكانوا رخما ولو كانوا من البهائم لكانوا حميرا يعني جاب أسوأ الطير وأسوأ البهايم ليه بيقول هذا الكلام وده عالم من من العلماء عامر الشعبي رحمة الله عليه بيقول هذا الكلام ايه وبعدين انت لاحظت انه ما قالش الرافضه بيقول ما رايت احمق من الخشبيه عارف ليه الخشبيه ما كانش على زمن الشعب اسمهم رافضيه لان امتى ظهر الرفض ظهر الرفض في زمن زيد بن علي بن الحسين الذي رفضوه بسبب انه لم يسب ابا بكر وعمر وترحم على ابي بكر وعمر فلما رفضوا امامته وقال رفضتموني سموا وأطلق عليهم أنا ذاك الرافضة كان هذا الموقف بعد كلام الشعبي أمال بيسموه الخشبية ليه لأن اسمع بقى اسمع الرافضة يخالفون ما يعتقدون إزاي الكلام ده هم يقولون لا قتال إلا مع المهدي المنتظر يعني ما فيش جهاد إلا مع مين مع المهدي المنتظر أمال لما ما فيش جهاد مع المهدي المنتظر عمالين تسفكوا في دماء إخواننا وأخواتنا وأطفالنا وشيوخنا في العراق وسوريا وفي هذه الأماكن ليه كانوا بيعملوا إيه لو دخلوا في معركة لك ما ينفعش نقتل بسيف ولا بسلاح إلا لما يخرج المهدي من السرداب بقى سامراء وبتاع والكلام ده وعملوا له مشاهد كتيرة منها سامراء أمال كانوا بيقتلوا بإيه كانوا يدخلوا القتال بالخشب فالعلماء سموهم فرقة الإيه الخشابية لأنهم يقاتلون بخشب طب بتقاتلوا بخشب ليه أصل ما ينفعش السلاح إلا لما يخرج المهدي أمال نفع السلاح دلوقتي نفع السلاح دلوقتي في سوريا ونفع السلاح في العراق ونفع السلاح في أفغانستان ونفع السلاح ونفع السلاح ونفع يعني يخالفون ما يعتقدون شوف هو بيقول عليهم الخشبية وهم الرافضة اسمع بقى بدأ يجيب بعض الشبه سواء كان هذا الكلام منسوب للشعب رحمه الله ولا لعبد الرحمن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عبد الرحمن بن مالك اسمع بيقول ايه بقى اول نقطة بيشبه فيهم اليهود تشبه فيهم او الرافضة تشبه فيها اليهود بيقول ايه قال رحمة الله عليه ان محنة الرافضة محنة اليهود قالت اليهود لا يصلح الملك الا في آل داود ما ينفعش الملك الا في آل مين داود اي حد يجي من غير نسله لا يصلح ان يكون ايه ملكا مع ان الذي يقسم الملك ويوزع الملك من الله سبحانه وتعالى ولذلك لا تتعجب حتى من قبل داود كانوا بيرفضوا لما قالوا للنبي بتاعهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا الى اخر الايات ما لغايه ما قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا وبقى يقول لهم مين اللي بعث ما قال لهمش قال لهم بيقول لهم الله ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا رضيوا بحكم الله اليهود قالوا أن يكون له الملك علينا كأن هم يروا الاختيار أحسن من ربنا ونحن, ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله تاني اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء تعال بقى الرافضة راحوا عاملين ايه شبهوا اليهود في دي قالوا ايه بقى الرافضة اسمع وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي ويا ريتهم كان حتى في ولد علي زعلوا من الحسن بن علي قال له ده ده الإمام الثاني عندكم من الأئمة الاثنى عشرية من الأئمة الاثنى عشر زعلوا منه زعلوا منه ليه لأن الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما لأنه كان يراوده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيراود حديث الرسول إيه صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وتسبب في لم الشمل وتنازل عن الخلافة لمن هو أقل منه في الفضل نحن نعتقد أن الحسن أفضل من معاوية نعتقد هذا وتنازل لمعاوية عشان يلم الشمل وسمي العام بعام الجماعة عارف بناء على كده ولا واحد من نسل الحسن بعد كده يبقى امام ابدا ليه ويضحك اوعى يضحكوا عليك ويقول لك الحسن ما كانش بيعيش له ولد ده كان له اولاد وله ذريه كثيره جدا وبعدين بداوا يجيبوا الائمه منين من نسل الحسين بس من نسل الحسين اللي يختاروه زيد بن علي بن الحسين رفضوه طب رفضته ده ليه مع انه من نسل الحسين كمان يعني يا ريتهم رسيوا على ولد علي لا من نسل الحسن مش عايزين طب ومن نسل الحسين ينقوا بقى ده عايزينه وده مش عايزينه قدر ربك الامام رقم 11 ما يخلفش هم بيدعوا بقى ان مخلف وكان عنده طفل خمس سنين ودخل في السرداب ولغايه دلوقتي موجود فين في السرداب وهيطلع لغايه دلوقتي موجود انت تعرف ان منهم اللي بيروح يقف وعاملين له كذا مشهد ممكن يروح لغايه عند سمراء ويعمل ايه اللهم عجل بفرج الامام عجل بفرج الامام وجايب له ركوبه عشان اول ما يطلع يركبوا الايه الركوبه ومنهم اللي ما يصليش كان بينشغل وهيقول الكلام ده شيخ الإسلام, الاسلام ابن تيميه في الكتاب ده ما يصليش خايف لما يجي يدخل للصلاه الامام يخرج في وقت الصلاه وطلع واحد منهم قال على قناه المستقله قال كلام عجيب قوي قال احنا في مننا اللي بيتواصل الان مع الامام المعصوم وبيروح يكلمه من مشايخه يعني الامام المعصوم اللي في حد بيتواصل منه الان وبياخدوا هم المعلومات منه عشان كده الحلال والحرام مش راجعين لكتاب وسنه ده اللي يقوله الامام طب هقول لك على حاجه احنا راضيين يا عم انت تروح تشوفه روح شوفه وتعالى قول لنا شوف لنا الامام ده موجود في انه حته والناس اللي بتقابله بتقابله ازاي خدت بالك وهو طالع امتى وهيطلع امتى عايزين شوف دول اكذب الناس قال الشافعي رحمه الله ما رايت اكذب من الرافضه ما شفتش اكذب منهم الامام مالك رحمه الله بيسالوه ايه رايك نروي عن الرافضه قال لا ترووا عنهم فانهم كذابون يعني الشافعي رافض والامام مالك رافض ويزيد بن هارون قال اروى عن اهل لو هتروى عن اهل البدع لا تروى عن الرافضه شيئا يعني خصوصا مين خصوصا الرافضه ليه ده كان الواحد منهم يقعد يخترع لك حديث والله العظيم بكلمك بجد يعني انا ممكن هجي- هجيب لك في ان شاء الله حديث مسلسل بالحمير
مم.
بمين بالحمير اصل في حمار كان على ايام سيدنا نوح الحمار ده اتقال له ان ده, ده في كتبهم اتقال للحمار انت هيجي من نسلك حمار هيركبه افضل الخلق محمد فالحمار بقى اللي هو جه اللي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث بقى بالحديث حدثني ابي اللي هو الحمار عن ابيه اللي هو الحمار عن الجد الاكبر بقى اللي هو الحمار ففيهم اربع حمير خد بالك ده ده سند متصل بالحمير سند متصل كله حمير اربع حمير هم و- وقال يعني من نوح لغايه محمد صلى الله عليه وسلم الحمار بيخلف فجاب اربع حمير بس يعني الرابع امال كل حمار كان من دول كان عايش قد ايه هو ما بين نوح وما بين محمد صلى الله عليه وسلم والله العظيم ده انت هتشوف عجب خليني اقرا بس الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك دول انا عايز اقول لك اول حاجه موجوده عندهم شبهوا فيها اليهود اليهود بيقولوا ايه الملك لا يكون الا في ولد مين في ال مين داوود هم قالوا الملك لا يكون الا في مين الا في ال علي او الا في ولد علي على مزاجهم اسمع اللي جاي وقالت النصارى شبه اليهود في الوجه ده طب شوف بيشبهوا النصارى في ايه وقالت النصارى لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيد من السماء دي عقيدتهم والنصارى بيخالفوا برضه وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء إن كنتوا بتقولوا كده أمال إيه اللي أنتوا بتعملوه الآن إيه اللي أنتوا بتسووه الآن إن اليهود يأخروا الصلاة لغاية اشتباك النجوم وهم يأخروا الصلاة المغرب لغاية اشتباك النجوم أنت شفت صلاة اليهود بتتعمل إزاي يقعد يعمل لك قدامه شفت صلاة اليهودي أنا عايزك تشوف رافضي وهو بيصلي و... وانا جبت مشاهد ليهم هوريك رافضه وهو بيصلي ايه يا عم في ايه في ايه هي دي صلاه عرفني بتصلي ازاي والله لا ما بيصليش الصلاه اللي انت بتصليها لا ده صفه تانية ده موضوع تاني عشان كده صدق المشايخ لما يقول لك ان دين الرافضه بخلاف دين الاسلام اللي يقول لك ده مذهب خامس زيه زي ابي حنيفه واحمد والشافعي ومالك والله العظيم كذب ما هو ما قراش هو لو قرا مش هيقول هذا الكلام تعال اتفرج اسمع بيقول ايه قال واليهود ما لهم اليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن حتى لما حرفوا القرآن ويجي واحد يقول لك يا عم انت بتقول ايه والله العظيم هجيبهم لك انا معايا مشاهد و- وبيتلوا القرآن غير غير ما احنا بنقول وبيزودوا الفاظ وينقصوا الفاظ وهجيبها لك لكن خد بالك من ضمن الحاجات بيقولوا ايه في صوره زي صوره الشرح الم نشرح لك صدرك الصورة صورة الشرح صورة مكية يروحوا مزودين فيها ايه وجعلنا عليا صهرك الله وجعلنا وجعلنا دي فعل ايه فعل ماضي هل علي رضي الله تعالى عنه حينما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها كان ذلك في مكة صورة الشرح صورة مكية يا جماعة إذا كانت صورة مكية كان لسه علي رضي الله عنه لم يتزوج بفاطمة هينزل القرآن يقول للنبي وجعلنا عليا صهرك وهو لسه ما اتجوزهاش ولا خدها أصلا ويقول له وجعلنا حتى مش بيقول له سنجعل لا وجعلنا يعني حتى لما بيجي يزود ولا يحرف استغفر الله العظيم حتى ما بيعملهاش بإيه إنه يفكر فيها تمام خدت بالك لا تعالى دول حرفوا التوراة ودول حر- حرفوا الايه ودول دول حرفوا التوراة والتانيين حرفوا القرآن حتى بينهم وبين بعض مختلفين هو القرآن كم آية بعضهم يقول لك خد بالك القرآن زي ما بيقول قيس بن سليم ده يقول لك كام القرآن 18000 آية طلع بعضهم قال لا ده من 18000 خد بالك القرآن كم عندنا القرآن 6239 آية وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يجي بعضهم يقول لك مش 18000 يا عم ده 17000 آية برضه الشيعة يجي بعضهم يقول لك يا عم مش 17000 ده 10000 آية تمام يعني احنا هنتكلم من- يعني آه، هنت- مو- موقف الرافضه وتحريفهم من من القران وموقفهم من القران الكريم طب.
ولكن احنا يعني بن- ومعانا مقاطع كثيره ولكن كل مقطع هيطلع طبعا مع بموضوع.
آه، مع آه، كلام الشيخ علاء في موضوع علشان ما يبقاش احنا بنطلع تقارير كده خلاص ولكن كل مقطع بياتي آه، توافقا ويوافق آه، الكلام اللي الشيخ علاء آه، بيعاوز ياكد عليه من خلال آه، كلامهم احنا هنستقبل بس احنا قدامنا دقائق آه، قليله جدا هنستقبل بعض الاتصالات سريعا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا استاذ نصر اتفضل الله يسلمك يا أستاذ ملهم اتفضل حضرتك سألت سؤال ايوه آه أنا هجاوبك يا أستاذ ملهم ب- بما هو كائن على كائن على أرض الواقع اتفضل اسأل كل الدول العربية التي دخلها الإيرانيون على أساس السياحة اسأل لبنان واسأل المغرب واسأل الكويت واسأل البحرين لبنان آه، آه، مجتبى أماني آه، أول امبارح مع الشيخ محمد الزغبي يقول له إذا أنتوا خايفين من التشيع في مصر يبقى أنتوا إيمانكم ضعيف أنا بقول له يا أستاذ مجتبى إحنا مش خايفين من التشيع إحنا خايفين من الجهاد المسلح بتاعكم أنتوا بتسموه جهاد يعني آه، مش عارف انتوا عايزين ايه بس في إيه، القرآن.
بعيدوا بعيد عننا مش عايزينكم اسال آه، الاختلاف اللي بيننا وبينهم يا استاذ ملهم آه، مش مش ما ما هوش اختلاف سياسي احنا نعم.
اختلافنا اختلاف ديني في نعم.
الاصول شكل ما الشيخ علاء سعيد قال من شويه جميل لا مرحبا ولا اهلا ولا سهلا بمن يسب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ارض مصر ابدا جميل شكرا شكرا جزيلا استاذ عبد الفتاح اهلا بحضرتك وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا استاذ علاء ازيك يا دكتور علاء الله يكرمك ربنا منور يا يبارك دكتور فيك.
علاء والله الله يكرمك اتفضل اتفضل الدكتور والاستاذ ملهم منورين ربنا يبارك قناة فيك الرحمة سريعا والله.
بس عشان الوقت بيجري لماذا الخوف من الشيعه
ماشي حاضر إيه، اقول لحضرتك على حاجه إيه، استاذن حضرتك اقول بسم الله الرحمن الرحيم اولا ان الله قال في كتابه الكريم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض انا اسال حضرتك سؤال ليه الدكتور مرسي بيترك الدين في جنب ولن يستشير العلماء الربانيين ويتخذ اي قرار هل لانه رئيس كل المصريين كما هو يقول دائما ولماذا ايران مبارك الحسنة الوحيدة اللي عملها ان هو ما دخلش الشيعة مصر حتى ول- ولو للسياحة ودايما الاخوان يقو- يقولون بين التقارب بين الشيعة والسنة هل لبعد الاخوان عن من هم الشيعة ولا الاخوان لم يعلموا ان الشيعة يسبون الصحابة اقولها ولم اخاف الا الله الاخوان بعيدين كل البعد عن الدين الا من رحم الله فيهم وجزاكم الله خيرا والسلام شكرا عليكم جزيلا ورحمة طبعا الله.
احنا بنتحفظ على كلام حضرتك ولكن وجهه نظر شكرا لك اتصال اخر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي آه، أنا بس هقول أبيات بسيطة كده لماذا الخوف من الشيعه الله يكرمك لا لا لا ما هو ما هو على الدين وعلى- ما تخافش يعني.
اتفضلي اتفضلي سريعا بس حاضر لم يبق على وجه الدنيا شيء إلا وله شجرة فالإنسانية أفرعها تمتد لآدم كالشجرة وقرأنا قول الله له لا تقرب من تلك الشجرة فالكلم الطيب في الدنيا والعمل الصالح كالشجرة ورأينا أن عصا موسى قد كانت فرعا في شجرة وعرفنا كيف أفاض بها ماء وحياة للشجرة ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالشجرة إذ قال النخلة عمتكم والنخلة لو تدري شجرة والشعر حديقة أفكاري بيدي ودمي أروي شجرة وسأغرس شعري أغنية وأحيي تاريخ الشجرة وبلادي جنة رضوان يحييها من يحيي الشجرة نعم.
والسلام عليكم شكرا.
ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عصام السلام عليكم اهلا بيك يا استاذ عصام اتفضل ازي حضرتك يا استاذ مولى أهلا بيك، اتفضل.
تحية شيخنا الشيخ علاء سعيد الله يحييك الله يكرمك ربنا يبارك في حضرتك الخوف من الشيعة لأن احنا الأمة كلها ما بتجنيش من وراهم غير الشر ما بنجنيش من وراهم أي خير آه، سبهم للصحابة ومعتقد- ومعتقداتهم الفاسدة احنا طبعا نخشى إنها تخش بلادنا مش عشان احنا إيماننا ضعيف ولا حاجة زي ما بيدعي البعض منهم نعم.
ولكن احنا عندنا ناس برضو عوام ومش فاهمة الموضوع وممكن يخش عليهم بالحجج وبالكلام الواهي وبالتقية بتاعتهم والناس تتأثر وتشرب وطبعا في زواج المتعة عندهم لما هم يخشوا ويغزوا مجتمعنا بزواج متعة ومش زواج متعة في كتير من الناس آه، هيعجبهم الموضوع ده نعم وطبعا عندهم التوكه بيكذبوا وبيقولوا احنا بنحب اهل البيت وانتوا خايفين من ايه واللي واللي واللي واللي- وبيخشوا ب- بالمواضيع دي فمش عشان احنا مالنا ضعيف وبعدين غير كده احنا اساسا آه، بنعتقد آه، غير عقيدتهم احنا بنعتقد ان القران مش محرف وبنعتقد ان القران كلام الله وان كذا وكذا وكذا فهم احنا مش هيجي من يمتهم اي خير تمام تمام شكرا بناء على ان احنا طبعا الدول لو هي م- م- مسائل آه، سياسيه بحته آه، الدول علاقاتها بتقوم على المصالح احنا مش شايفين ان احنا مش هيجيلنا من وراهم اي مصالح مش هيجيلنا من وراهم غير المفاسد طيب تمام شكرا استاذ عصام ربنا يبارك فيك وشكرا لكل من تواصل معنا الوقت يعني لان بناخد اتصالات سريعه والوقت انتهى انا بس محتاج من الشيخ علاء آه، يعني كلمه في جمله واحده آه، في آه، نهايه الحلقه في مساله فتح هذا الملف خطر الرافضه ماذا تقول للمشاهدين في كل مكان الان؟
قال لهم احذروا وتمسكوا بعقيدتكم وليس كما سمعت ان ان بعض من يروجون ان الايمان ضعيف ونحو ذلك والا احنا هنجاوب بنفس الاجابه احنا عايزين من السفير الايراني يسمح لمشايخ اهل السنه يروحوا يدوا محاضرات للشيعه في ايران في المساجد تمام.
افتحوا لنا مكان افتحوا لنا مكان في النجف عايزينكم تفتحوا لنا مكان في النجف افتحوا لنا مكان في طهران احنا عايزين نروح انا عايز اروح طهران عايز ادعو الشيعة هناك افتحوا لي مجال ولا عندك برضو الناس مش ثابته على عقيدتها ولا حاجة ولا هم ضعفاء ايمان افتحوا للمشايخ طرح هناك تتكلم افتحوا لنا مكان في النجف إذا الملف مهم وملف يحتاج منا إلى الكثير والكثير من علمائنا ومشايخنا ويعني يعني إن شاء رب العالمين يعني ربما آه، تكون هذه الحلقة هي بداية ويبقى الأسبوع القادم في برنامج مجلس الرحمة آه، كل الحلقات تتحدث عن الشيعة كل يوم في آه، باب معين من أجل أن نصل في النهاية إلى أن نؤكد مرة أخرى مرة ثانية وثالثة موصولة بخطر الشيعة أو خطر الرافضة من أجل أن الصورة تتضح لكل المشاهدين في كل مكان حتى نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لا نقدم شيئا يرضي فصيلا ولا رئيسا ولا مسؤولا ولا حزبا إلى آخره وإنما نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لديننا ثم لوطننا اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظه من الفتن ما ظهر فيه وما بطن يا رب اللهم أمين أنا بشكرك شكرا الله جزيلا يكرمك.
الشيخ علاء ربنا يكرمك نسعد بك دائما مشاهدينا الكرام يعني انتظرونا الأسبوع القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء شكرا لكم وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا